وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إياك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه وخليله ومصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ازاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا ازاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة ايه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى ايه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا سبحان جبار السماء ان المحب لفي عناء ده كلام صاحب شخصية هذه الحلقة عتبة الغلام عتبة الغلام أنا اخترته علشان يجسد معنى الحب عبودية الحب لله تبارك وتعالى من كتر ما الكلام الجميل العالي قوي اللي تلفظ بيه واللي تناقلته كتب السير عتبة كان يقول من عرف الله أحبه ومن أحبه أطاعه ومن أطاعه أكرمه ومن أكرمه أسكنه ومن أسكنه في جواره فطوبى طوبى طوبى فلم يزل يقول وطوباه طوباه طوباه حتى سقط مغشيا عليه عتبة كان يقول يا رب إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب يا رب أنا أتقرب إليك بالحب أنا بحبك يا رب أنا قلبي يتفطر شوقا إليك يا رب ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن أحبائه وقال إن في البعض ادعى الحب وهو ليس أهلا بالحب وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فقال الله قل فلم يعذبكم بذنوبكم فالعلماء قالوا يعني معنى كده ان اللي ربنا بيحبه مش هيعذبه اتظن ان الله اذا احب احدا القاه في النار ان المحب لا يعذب حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي بين السبي فيجد امرأة كل ما تجد طفل من أطفال السبي تروح واخداه وحضناه ترضعه فقال أتظنون هذه طارحة ولدها في النار قالوا إذا كان هي مع أولاد غيرها بتعمل كده أمال مع ابنها هيكون الحال إيه قال لله أرحم عليكم من الوالدة بولدها اللي ربنا بيحبه لا يعذبه اللي بينال جرعة الحب دي ويرتوي بها قلبه بيبقى شيء تاني بيبقى حال تاني احنا محتاجين نجددها عبودية الحب لله اللي هي ركن العبودية لله مش قلنا حب تام وذل تام وانكسار وافتقار تام لله رب العالمين انا عايز ادرس موضوع الحب من خلال شخصية عتبة الغلام ونشوف الراجل ده ملامح حب ربنا في حياته كانت ايه هو كان بيعمل ايه عشان كده بقى بالحال ده بيقول الكلام الحلو ده بيقول ان المحب لفي عناء تحذ... ان تعذبني فاني لك محب ان ترحمني فاني لك محب كان بيعمل ايه يا عتبة تعالوا شوفوا ما ذكر عنه من اثار في ذلك اول حاجة كان حيي قوي حيي لله تبارك وتعالى لقي عبد الواحد ابن زيد عتبة الغلام في يوم شات شديد البرد فإذا هو يرفس عرقا لقاه قاعد عرقان والدنيا برد فقال له عبد الواحد أنت عتبة قال نعم قال ما شأنك قال وما شأني قال مالك تعرق مالك قاعد عرقان أوي كده فقال خير قال والله لا تخبرني قال خير قال للأنس الذي بيني وبينك طب بالله عليك ده احنا اصحاب ده احنا اخوات احكي لي قول لي انت عرقان كده ليه قال اني والله ذكرت ذنبا اصبته في هذا المكان فهذا الذي رايت من اجل ذلك اصلا انا افتكرت ذنب فافتكرت ان انا حاطط بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ربنا حبيبي ربنا قرة عيني انا اخطأت في حقه هقف اودي وشي منه فين هبقى عامل ازاي قدامه ذكرت ذنبا اذنبته في هذا المكان فلاجل ذلك استحيا من الله المعنى الثاني اللي بيبلغ الناس درجة الحب بعد الحياء الورع والزهد كان عتبة يقول كيف يصلح إنسان يسره ما يضره تسره الدنيا وهي تسر وتضر ثم تغر هي تغر وشوية تسر وفي النهاية تضر فلو قلب الواحد مننا مليان بالدنيا ازاي يتحط فيه حب الرحمن ازاي ابقى مقبل على ربنا وانا قلبي مليان دنيا والدنيا لا يحبها الرحمن والدنيا لا تساوي عند الله شيئا وقال رياح القيسي صاحبت عتبة الغلام وقد اشترى تمرا بقيراط فلما كان عند المغرب هاجت ريح فقال عتبة إلهي أنا أشتهي التمر منذ سنة لم آكله حتى إذا أخذت شهوتي أردت أن تأخذني لما شوية ريح جم قال لك لا دي كده نذير الساعة قلوب متعلقة بالله قلوب عايشة الآخرة قلوب مش غفلة ولما بتحصل أي حالة من الأحوال نقول أصل دي بسبب بعض الظواهر الطبيعية لما شوية ريح جم قال دي نذير الآخرة هو أنا غلطت يا رب علشان بسعى في شهوتي كنت نفسي آكل كذا وكذا هو أنا غلطت عشان عملت كده وكان عتبة هذا طعامه يا ناس يا مسلمين يا من تشتكون الأمرين من فرط الأزمات الاقتصادية شوفوا الناس وشوفوا سيد المرسلين كان عايش ازاي سيد المحبين كان عتبة يأخذ دقيقة فيبله بالماء فيعجنه ويضعه في الشمس حتى يجف فإذا كان بالليل جاء فأخذ وأكل منه لقمة ثم يأخذ الكوز فيغرف من حب كان في الشمس نهاره فتقول له مولاه يا عتبة لو أعطيتني دقيقك فخبسته لك يعني سيب لي أنا أعمل لك أنا الشغلانة دي يقول لا لا لا هذا طعامي وهذا شرابي هم شوية الدقيق دول على شوية المية دول على شوية التمر دول كويسين جدا هم دول أعيش عليهم النبي عاش على الأسودين عشت ستين يوم شهرين يأكل الماء والتمر مين فينا عمل الكلام ده وبعد كده ندعي ان احنا محبين لله والدنيا لا تساوي عندنا شيء ما هي الدنيا دي اللي قطع بينا وبين ربنا ما هي الدنيا دي اللي مش عارفة مش عارف القلب يتلقى رحمات الرحيم الرحمن بسبب انها مستأسدة في قلوبنا عتبة الغلام كان ورعا زاهدا عشان كده كان محب لله تبارك وتعالى عتبة الغلام قلب كان متعلق بدار الخلود صنع عبد الواحد ابن زيد طعاما لعتبة وجمع عليه نفرا من إخوانه يعني عامل عزومة جايب عتبة ومعاه مجموعة صحابه فأكل القوم غير عتبة كل الناس كلت إلا عتبة فإنه كان قائما على رؤوسهم يخدمهم يخدمهم فالتفت بعضهم إلى عتبة فنظر إلى عينيه فوجد الدموع تنحدر فسكت وأقبل على الطعام فلما فرغ القوم من طعامهم تفرقوا وأخبر الرجل عبد الواحد اللي شاف عتبة وهو قاعد بيعيط راح رايح لعبد الواحد بن زيد ابن زيد اللي هو مضيفهم وقال له عتبة كان قاعد بيضيفنا والدموع في عينيه فقال له عبد الواحد بأبي لما بكيت والقوم يطمع والقوم يطعمون انت قعدت تعيط ليه والناس قاعده بتاكل ايه اللي جه على بالك في الوقت ده فقال ذكرت موائد اهل الجنه والخدم قيام على رؤوسهم فلما سمع ذلك عبد الواحد بن زيد شهق شهقه حتى خر مغشيا عليه الناس بتفكر ازاي هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يمشي يلاقي جدي أساك يلاقي جدي مرمي في مزبلة متفسر فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم الجدي ويقول لنا أيكم يأخذ هذا بدرهم هو ده يسوى حاجة الكل يعافه يقول الدنيا أهون عند الله من هذا عليكم كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يربط ما بين ما بين أمر الحياة وما بين أمر الآخرة دايما كان يوصل لنا الرسالة دي لما كان يحدث خسوف للشمس كسوف للشمس أو خسوف للقمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يهرع إلى الصلاة كأنها نذير القيامة حنظلة لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين ما هي المعاني دي لو دخلت قلوبنا هيبقى الإقبال على ربنا مختلف هيبقى الحب هيملأ قلوبنا لله تبارك وتعالى وهو ده اللي ناقصنا عتبة الغلام كان قلب معلق بدار الخلود فلذلك كان نعم العبد للرب المحمود للرب المحمود المحبوب لو بصيتوا في ترجمة عتبة تلاقوا معنى رابع عزم صادق صادق العزم مع الله عز وجل جعل عتبة على نفسه ألا يأكل إلا أقل من شبعه قال أنا عمري ما هاكل واشبع ولا يشرب إلا أقل من ريه ولا ينام من الليل إلا أقل من نبهه يعني المفروض أنام 8 ساعات والله لأكون نايم سبعة المفروض أكل 3 طاقات والله لأنا واكل طاقة ولا طاقتين المفروض أشرب في اليوم لتر اتنين والله ما أنا شارب إلا كذا فجعل ذلك على نفسه فقال له بعض أصحابه لا تنم يا عتبة بالليل ونم بالنهار في الساعات التي لا تحل فيها الصلاة فهذا أقل من نبهك عشان تفي بنذرك فقال أنا إذا فعلت أطلب الحيلة أنا ما راوغش مع ربنا أنا نظرت النذر ده حتى ألقى الله عز وجل على هذا الحال ناس بتعزم بتحط قدامها هدف بتحط قدامها رسالة معينة في الحياة بيلزموا بها نفسيهم عشان كده بيبقوا متواصلين مع ربنا سبحانه وتعالى عتبة الغلام كان ذو العزم الصادق مع الله عز وجل عتبة كان كثير الصمت وهذا يحيي القلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم القلب حتى يستقيم حتى يستقيم اللسان فكان كثير الصمت قال رياح القيس قال لي عتبة يا رياح إن كنت كلما دعوتني كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر أنا يا رياح إن لها موقفا تغتبط فيه بطول الصمت قال له هو أنا كل ما أحب أتكلم أتكلم أنا بعد العدة لموقف قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا فأنا هعف لسانا علشان قلبي يستقيم عشان إيمان بق- بربي سبحانه وتعالى يبقى إيمان راسخ والإيمان ده هو ده الحب الحقيقي لله عز وجل عشان كده بلغ عتبة منزلة المحبة بطول صمته الأمر السادس كان متواضعا نفسه هينة عليه هو ده شأن المحب هي دي علامات المحب الصادق مع الله عز وجل ركب عتبة في زورق ركب مركب مع مجموعة من الناس فأراد الملاح أن يعدل ببعضهم السفينة فقال لأحدهم وقعد يبص في وسط الناس راح منقي عتبة الغلام من وسط الناس دي كلها فلم يكن أحقر في عينيه من عتبة فضرب جنبه وقال استوي يا جدع اقف خلي المركب تبقى متوازنة فأهانه فقال عتبة الحمد لله الحمد لله الذي لم يرى فيهم أحقر مني هو كده أكون في عيني حقيرا أنا عارف أنا إيه أنت عارف أنت إيه وأنت عارفة أنت إيه إحنا عندنا المعنى ده ولا بيصيبنا شيء من الكبر ولا كل واحد بيصيبه شيء من العظمة والإحساس بالنفس والإعجاب بالنفس عشان كده ما بيستقمش الإيمان عشان كده في ناس بتنتكس عشان كده بعد ما تتوب حبتين دي تلبس الحجاب وتقلعه ده يخش المسجد ويسيبه ده يقول خلاص هبطل كذا وكذا وكذا ويرجع له عارفين ليه بيحصل ده كله عشان خاطر ايه عشان ذرة الكبر اللي بتبقى جوه الواحد عشان احنا مش متواضعين لله عشان احنا مش اذلاء بمعنى الكلمه لله فعشان كده بتصيبنا الانتكاسات وعندنا الشاهد من القران ربنا قال فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم يعني ايه انت انتكست عشان انت ما ذلتش لله مع حق اسمه العزيز عليك ان انت تبقى ذليل ليه وانت انتكست عشان انت ما تعلمتش ازاي تتعامل مع الله الحكيم فمن قبل الجهل ومن قبل قلة الذل بننتكس عشان كده بيحصل الأمور دي وعشان كده بعد كده بنشتكي ونقول مش لاقيين قلوبنا يا ناس خدوا من عتبة المعنى السادس ده واجعلوا أنفسكم هينة عليكم لتنالوا درجة الحب الأمر السابع عتبة كان مشغول بنفسه مشغول بعيبه ما بيبصش على عيوب الناس ما بيقعدش يقول ما هو الناس كلها كده او يقول اتصور فلان بيعمل وبيسوي وكل واحد اللي متخانق مع مراته مشغول بعيب مراته واللي متخانق مع مديره في الشغل مشغول بعيب مديره في الشغل واللي متخانق مع جاره متخانق معاه بسبب اي امر من امور الدنيا مشغول بالامور دي فبقينا للاسف الشديد اصبنا بالعمى عن عيوبنا قال رجل لعبد الواحد ابن زيد يا أبا عبيدة تعلم أحدا يمشي في الطريق مشتغل بنفسه لا يعرف أحد قاعد كده يمشي في الشارع ومالوش دعوة بحد يقول من كثرة أشغاله ما أعرف أحدا يعني لدرجة أنه لو سألته كده وهو ماشي في الطريق أنت فين ولا كذا هو مركز في حاجة تانية خالص مشغول بنفسه قال نعم ما أعلم إلا هذا العبد فأشار إلى عتبة الغلام وهو داخل إلى السوق فلما مر عتبة من السوق استوقفه الرجل فقال يا عتبة من رأيت شفت مين في الشارع شفت مين في السوق وانت عادد فقال له يا عتبة من رأيت ومن تلقاك في الطريق فقال والله ما رأيت أحدا الراجل مشغول بعيبه مركز في حاله وأي حد مركز بيبقى ده شأنه تركز في عيبك وتركز في حالك عتبة كان يخشى الله عز وجل ويتقيه يأمن يأمن لا يأمن من مكر الله عز وجل فكان دائما ترى في كلامه هذه المعاني قال عتبة لولا ما قد نهينا عنه من تمني الموت لتمنيته فقيل له ولم تتمنى الموت قال لخلتين حسنتين قلت وما هما قال الراحة من معاشرة الفجار ورجاء مجاورة الأبرار ثم بكى وقال أستغفر الله وما يؤمنني أن يقرن بيني وبين الشيطان في سلسلة من حديد ثم يقذف بي في النار ثم غشي علي قال لهم أنا عايز أموت بقى عشان الواحد يقعد مع الأبرار ويبعد عن الفجار طب طب ومين أدراني إن أنا هبقى كده ما يمكن أكون من أهل النار والعياذ بالله كان هكذا عتبة كان فيه هذه المعاني كلها والمعاني التي تدرسناها من شأن عتبة هي التي بلغته أن يقول إن المحب لفي عناء سبحان جبار السماء هي التي جعلته يقول إن تعذبني فإني لك محب إن ترحمني فإني لك محب الحياء الورع والزهد أن يكون القلب متعلق بالله عزم صادق مع الله الصمت التواضع هي دي التي تبلغك هذه المنزلة منزلة الحب لله تبارك وتعالى يا رب حبنا يا رب يا رب ارزقنا حبك يا رب يا رب اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا ومن الناس أجمعين الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك إنا جميعا نشكرك